الغداة أمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عيادة الرحمة معاكم النهاردة الدكتور أشرف عبد المنعم عز الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب المنصورة عضو الجمعية المصرية والكونجرس الأمريكي لجراحة الأعصاب آه إن شاء الله نتكلم النهاردة فكرت إن احنا نتكلم النهاردة عن موضوع جديد وحاجة تخص آه يعني آه عنصر مهم جدا في الأسرة وهي الأطفال وطبعا كلنا عندنا أطفال وكلنا نتمنى أن احنا أطفال أطفالنا يكونوا أسوياء ويكونش عندهم أي مشكلة واللي ما عندوش نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه إن شاء الله بالخير في الصلاة موضوعنا النهاردة عن الانغلاق المبكر لعظام الجمجمة يعني ايه انغلاق مبكر لعظام الجمجمه وهل يا ترى عظام الجمجمه بتبقى مفتوحه وبتتقفل ولا بتبقى نازله زي ما هي مغلقه ولا ايه الوضع بالظبط ويا ترى هل الموضوع ده هيؤثر على الطفل بطريقه سلبيه ام بطريقه ايجابيه هنعرف الكلام ده ان شاء الله من خلال كلامنا النهارده عن الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه طبيعي ان احنا قبل ما نتكلم عن الموضوع لازم نعرف الاول يا ترى عظام الجمجمه دي بتتكون من ايه و ايه معنى انغلاق مبكر عشان نفهم القصه بتاعه الكلام دهوت لازم نتكلم الاول عن الوصف التشريحي ببساطه لعظام الجمجمه عظام الجمجمه زي ما احنا شايفين الماكت اللي معانا ده بتتكون من عظمتين في الامام اسمهم عظمتي الجبهه وفي عظمتين على الجانبين وفي عظمه عظمتين في الخلف او عظمه خلفيه ما بين العظام وبعضها البعض بيوجد حاجه اسمها suture ال suture ده باللغه العربيه المبسطه زي مفصله مفصله في حاجه اسمها مفصله اماميه بتفصل العظمتين بتوع الجبهه عن بعضهم البعض وفي مفصله علويه بالعرض تفصل عظمه الجبهه عن العظام الجانبيه زي ما احنا شايفين مفصله اهيت منظرها لو قرب العدسه لو شفناها هتلاقيها زجزاج لا زجزاج شيب عامله زي الزجزاج كده وفي مفصله علويه في النص بتمسك بتفصل عظمتي الجبهه الاسف على عظمتين الجانبيتين عن بعضهم البعض وفيه مفصلات خلفيه عشان تفصل العظمه الخلفيه من العظمتين بتوع الجانبيتين. ايه فائده المفصلات ديت؟ ربنا طبعا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء وكل شيء له اهميه. فائده المفصلات دي انها بتسمح بنمو عظام الجمجمه. وبالتالي لو عظام الجمجمه ما حصلهاش نمو هينعكس ذلك ذلك على مين؟ على المخ اللي داخل عظام الجمجمه من الداخل وده الحاجه اللي بتهمنا ان احنا المخ بتاعنا لو ما حصلوش نمو هيتحبس في المكان اللي هو فيه هيظل صغير زي ما هو هيحصل له حاجه اسمها ضمور وبالتالي ده هينعكس علينا في حاجات كتيره هنتكلم عنها دلوقتي. طيب ايه كمان مهم جدا لازم نعرفه حاجه اسمها الفتحه الاماميه تبقى حاجه فتحه معينه الشكل بتبقى موجوده في المكان ده بالظبط وفي حاجه اسمها فتحه خلفيه بتبقى موجوده في المكان ده. المعروف ان الفتحه الخلفيه في الطفل الكامل النمو مجرد ما بيتولد بتبقى مغلقه يعني اتقفلت خلاص الفتحه الاماميه ديت بتبقى بتظل لغايه سنه ونص بعد كده بتحصل لها انغلاق لازم نبقى عارفين ان التجاويف ديت او اللي احنا بنسميها سوتشرز او بمعنى اصح اللي هي المفصلات لها مواعيد للقفل يعني كل مفصله من المفصلات دي بيحصل لها انغلاق ولكن في ميعادها الطبيعي في سن معين بحيث انها تكون سمحت لعظام الجمجمه انها تكبر وبالتالي تسمح للمخ داخلها ان هو يكبر وياخد وضعه الطبيعي. من المهم برضو اللي احنا لازم نعرفه ان المفصلات دي بتسمح بنمو العظام في اتجاه عمودي على المفصله، يعني ايه؟ لو افترضنا ده هو ده المفصله الاماميه دهيت يبقى دي بتسمح بنمو العظم في انه اتجاه قلنا عمودي على المفصله يعني في هذا الاتجاه يمينا ويسارا يبقى تسمح بنمو العظام في هذا الاتجاه طب المفصله ديت تسمح بنمو العظام برضك عمودي على المفصله وبالتالي تسمح بنمو العظمه الى الايه الى الامام طيب الجانبيتين دول المفصله دي هتسمح بنمو العظام في الاتجاه الايه اللي هو عمودي على المفصله وبالتالي تسمح في نمو العظام على الجانبين وكذلك بالنسبه للايه للخلف وبالتالي لما احنا نشوف المنظر ده اهو هنقول في الاخر ان عظام الجمجمه هتنمو في اتجاهات متساويه وبطريقه متساويه بحيث ان في الاخر يطلع شكل الجمجمه بتاعتنا شكل ايه مستدير تمام ولكن في بعض الاحيان لما بيحصل بقى حاجه اسمها الانغلاق المبكر بيحصل المشاكل اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي مهم قوي برضك ان احنا نعرف ان المخ داخل الجمجمه هو بيبقى بيحتاج الى وجود فراغ عشان ينمو فيه وفي نفس الوقت هو بيبقى قوه دافعه لعظام الجمجمه عشان يحصل لها كبر يعني لو احنا افترضنا ان احنا عندنا طفل عنده ضمور في المخ بنلاقي غالبيه الاطفال دول عندهم آه، عظام الجمجمه بتاعتهم صغيره لان مفيش الموتيفيشن او مفيش الدافع اللي بيخلي الم- ال- العظام الجمجمه تكبر وهو نمو الايه المخ الداخلي وبالتالي الطريقه العكسيه هتكون يعني ايه بالعكس هيكون صحيح برضك ان لو لو في نمو للمخ بس في وجود عظام مغلقه يعني ما فيش فيها الفجوات او المفصلات اللي بتسمح لها بالنمو هيحصل برضك دم- ضمور في خلايا المخ وتوقف لنمو المخ. من المعروف ان المخ بينمو في الاول ثلاث شهور ده اعلى معدل للنمو بتاعه بيكتمل نموه بعد سنه عشان يوصل للحجم بتاعه المظبوط إن الفتره ديت هي اخطر فتره واللي احنا بنفكر فيها ان احنا ننقذ اطفالنا اللي عندهم المشكله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده لان لو احنا تعاملنا معاهم بدري بيبقى في التحسن هيبقى افضل لو كل ما تاخرنا كل ما كان التحسن اقل نسمع الاتصال ده اتفضل اتفضل يا ام حسن
لو سمحت يا دكتور انا مفاصلي كلها بت- وجعاني جامد أيوة.
انا رحت كشفت عند الدكتور وبعدين عمل لي تحليل البقره الفضليه وكده وعمل لي تحليل روما- روماتايد والتحليل طلعت كويسه بس في نسبه رو- آه، آه، نسبه فيولا بس بسيطه قوي تمام قال لي بسيطه قوي يعني ما ملهاش علاج وكده بس فهو قال لي ال- اللي عندك دوت التهابات في المفاصل
طب تقولي بس أنا جسمك بيجيني ألم جسمك جامد كله في ولا قلبي.
راسك بس حضرتك تقولي جسمك كله ملتهب في في وجع
اه جسمي كله تعبني مم.
ومفاصلي كلها تمام وفقرات رقبتي كده بيحصل لي فيها زي تزهيقه كده تمام انت عندك كام وإيه سنه يا ام بقى؟
حسن 26 26 سنه بدري قوي طيب هو انت وإيه، عملت آه، التحاليل وتقولي طلع التحاليل فيها حاجه مش مظبوطه لا لا التحليل كويس عمل لك الروماتويد وعمل لك ال- سرعه ترسيب والكلام ده ولا لا اه اه وال ASO titre و C-reactive protein الحاجات الخاصه بالالتهابات الروماتيزميه كله طلع كويس اه كله كويس والالتهابات محدده بس في المفاصل
اه هو ما هو ما ظهرش في التحليل ان في التهابات ولا حاجه هو قال لي كده بس لا الالم انا قصدي اقول الالم محدد نفسه في المفاصل يعني في المفاصل أيوة.
وألم أسفل الظ- الظهر كده في أسفل الظهر وعندي ال- رجلي اليمين من ورا طب من الكلام ده أول- بقاله قد ايه يا ام حسن
الكلام دوت انا بقالي كذا سنه بصراحه بس زاد عليا قوي الايام دي ان تمام.
وجع م- مفاصلي كلها والوجع فيها زاد يعني وانا انصحك ان شاء الله انك تزوري حد من اطباء المتخصصين في الامراض الروماتيزميه لان ده ممكن يكون آه.
روماتويد او روماتيزم ولكن في برضه تحاليل اخرى اكثر دقه ممكن هي تكشف الكلام ده يعني حتى معلش الروما- يا الروماتويد دكتور.
factor نفسه اللي بيتعمل في التحليل العادي ده ممكن يطلع سلبي ولما تعملي الت- التحليل المتخصص ممكن يطلع ايجابي وبالتالي انت آه.
عايز حد متخصص عشان يكمل معاكي بقيه الفحوصات ويوصل للتشخيص ان شاء الله طب معلش يا دكتور انا عندي ارتجاع في المريء ممكن يكون ده سبب بس ويعني القفص الصدري كله بيألمني برضو جامد بيحصل لي فيه تعب جامد قوي لا هو ارتجاع المريء مش سبب ولكن ارتجاع المريء ممكن يكون جزء من المرض وممكن يكون حاجه مستقله ملهاش علاقه بيه. هنطلع فاصل مع بعض ونرجع ان شاء الله نكمل.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا رجعنا ان شاء الله مع بعض عشان نكمل موضوعنا النهارده واللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه زي ما احنا قلنا من شويه ان لازم نبقى عارفين ان المخ بينمو او اكتر فترات نموه في اول ثلاث شهور بعد كده بيقل بالتدريج ويكتمل نموه بعد سنه تقريبا الفتره دي مهمة جدا عشان خاطر ان احنا لو انتبهنا للطفل قدرنا نشخصه بدري ونتعامل معاه بدري ان شاء الله نقدر نوصل بيه لبر الامان انما لو احنا اهملنا الموضوع وما خدناش بالنا ممكن الطفل يحصل له اعاقة ذهنية ويحصل له مشكلة بعد كده. آه عشان نعرف حدوث يعني ايه مع- معنى بقى الكلام من خلال الكلام اللي انا قلته دلوقتي ايه معناه انغلاق مبكر في عظام الجمجمه؟ معناه ان المفصلات ديت قفلت قبل الميعاد بتاعها الطبيعي. عشان تقفل قبل ميعادها الطبيعي ده هيؤدي الى ايه؟ ده هيؤدي الى ان ان الجمجمه ما يحصل لهاش نمو. قد ي- قد يصيب هذا ال- ال- الانغلاق مفصله واحده على جانب واحد او مفصله في على الجنبين او ممكن ياخد معظم المفصلات كلها وفي الحاله ديت لما بيقفل كل المفصلات بيدينا حجم راس صغيره جدا ودي بنسميها مايكروسيفالي وهنا في الحاله ديت بيبقى الراس كلها حجمها صغير نتيجه ان لان ال- الانغلاق حصل في كل المفصلات انما لما يحصل بقى انغلاق في مفصله واحده ايه اللي بيحصل بيدينا اشكال مختلفه جدا لعظام الايه الجمجمه او شكل الجمجمه نفسها لو افترضنا ان الانغلاق حصل في المفصله الاماميه دهيت احنا زي ما احنا قلنا من شويه ان ال- المفصله دي بتسمح بنمو العظام على الجانبين تمام واللي ورا ديت بتسمح بنمو العظام امامي الى الامام ولا الخلف عشان في النمو بيبقى النمو بتاعها عمودي على المفصله نفسها طيب نسمع الاتصال ونكمل اتفضل مدام مشيره اتفضلي الو ايوه يا دكتور انا معاك مدام مشيره اتفضلي يا مدام مشيره
انا يا دكتور آه، قبل سنه ونص بعاني من نشعه ظهري ايوه عندي آه، الفقرات بتاع الظهر ال- تعبانه خالص وعندي الغضروف آه، وعندي الفقره ال- الرابعه والخامسه ضغطان على وراس الاثنين ورجلي مش عارفه امشي تمام و- ورحت عند دكتور دكتور يعني قال لي الاثنين قالوا لي على العمليه طيب فرحت آه، فجوزي ما رضيش عارض ما رضيش خلينا نعمل عمليه قال ده خطر عليك مين اللي مرضيش جوزي جوزك اه قال بلاش العمليه ده خطر عليكم وكده هو جوزك انا مش تعبانه والله خالص يا دكتور ومش عارفه امشي ولا عارفه اعمل اي حاجه في الشقه خالص و...
هو جوزك بيشتغل ايه؟ قطع اتصال نكمل فلو احنا افترضنا ان ده حصل له تاني تليفون تاني طب نسمع ساره اتفضلي السلام عليكم
ايوه ساره ايوه يا دكتور ازي حضرتك الله يخليك زي الصحه اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا عندي اخويا عنده 21 سنه فمن هو في مرحله الاس- الاعدادي كده كان يغمى عليه في الشارع من غير اي سبب تمام وفضل ده يحصل له على على فترات يعني فترات متباعده ايوه واخرهم واخرهم كان من يومين تمام غمى عليه كده في الشارع برضه والناس ف- صحته فوقته مم.
فاحنا كنا عايزين بس ن... احنا من المنصوره من عند حضرتك ايوه كنا عايزين بس نعرف يعني احنا ده سببه ايه او ده الاتجاه نروح فين بالظبط او كده لان ده بيحصل معاه على فترات وما بيحصلش تشنج مش بيحصل تشنج بس هو بيحصل له اغماء بس كده تمام والناس بتفوقه فبيفوق بس بيبقى كانه ايه كانه بيتكلم من تحت اسنانه كده بيبقى ايوه يعني مش مش اللي هو واحد اغمى عليه فصحيناه فبقى رجع طبيعي على طول لا مم.
بيبقى وشه اصفر جدا وبيبقى كده كانه الدم رايح منه يعني فلو حضرتك بس تفيدنا يبقى مشكور جزاك الله طيب هو هو لما بي لما بيحصل له القصه ديت بيبقى بعدها بيحس بارهاق واجهاد آه.
ولا بيبقى عادي لا بيبقى في ارهاق بيبقى بيحس ان كانه كمان- جسمه مكسر كله اه وبيبقى وشه تمام دي أصفر غالبا عندي دي ليه.
غالبا يا اخت ساره دي نوبه صرع او نوبه تشنجات او بنسميها احنا كهرباء زياده والكهرباء زياده لها صور كتيره جدا دي من احدى الصور طبعا المفروض ان ده يتفحص ويتعمل له حاجه اسمها رسم مخ واشعه رنين وبعد كده ياخد علاج ان شاء الله يبقى كويس باذن تمام الله تمام إن شاء الله.
مشكور يا ش- يا دكتور لا، عفوا، يا خليل. مع جزاك السلامة.
الله كل خير نرجع تاني فاحنا لو قلنا لو حصل انغلاق في المفصله دي بديهي ان هيحصل نمو العظام الجمجمه في ال- الى الامام مش هيحصل لها نمو جانبي وبالتالي هيديني حاجه اسمها pyramidal shaped head او يدينا يبقى تحس ان المنطقه الاماميه دي عامله زي الايه زي الهرم وده اسمه ال metopic suture وده اسمها metopic synostosis طيب لو حصل انغلاق لهذا هذه المفصله احنا قلنا النمو بتاعها كده وكده وبالتالي مش هيحصل هذا النمو هتلاقي عظمه الجبهه ديت متاخره ما حصلش فيها نمو الى الامام وبالتالي هنلاقي برضو الحاجب الجزء الجزء العظمي بتاع الحاجب متاخر الى الخلف نسمع الاتصال ده ونكمل استاذ خميس الو ايوه اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اشرف اهلا بيك زي الصحه الله يكرمك يا دكتور بعد اذنك بس عندي سؤال سؤال يمكن بره الحلقه بشويه عندي بس بيحصل لي صداع نصفي باستمرار يا دكتور تمام فلما باخد بنادول بنادول انا في السعوديه بكلم حضرتك في السعوديه فانا باخد بنادول فبحس يمكن بت- برتاح ساعه او ساعتين وبعد كده ما بيرجع نفس الالم تاني صداع صداع شديد جدا يعني بيجي لك في نص واحد ولا بيتكرر على الناحيتين نعم اه بي- بيتكرر باستمرار يا دكتور لا ما انا واخد بالي بيجي في مكان واحد ولا ساعات بيجي في مكان مكان وده- ويقلب على الناحيه الثانيه لا، صداع نصف يا دكتور بس صداع جامد جدا يعني انا واخد بالي يعني يعني كل مره بيجي في الناحيه اليمين مثلا ولا ممكن يجي يمين او ممكن يجي شمال طب اه ممكن يجي شمال مره يمين مره مش في- مش في ناحيه واحده نعم بيبقى مصاحب بترجيع او زغلله في العينين او دوخه طيب لا لا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي نهائي تمام.
لا ترجيع ولا ضغط ولا اي حاجه الالم نفسه بتحس زي ما يكون نبض
نعم اه تمام طيب مفيش مش- مفيش مشكله التلفزيون يا دكتور ما فيش مشكله استاذ خميس هو ده طيب، حاجه شكرا جزيلا لا العفو تحت امرك دي حاجه اسمها صداع النصفي او اللي احنا بنسميه بت- باللغه العربيه آه، الشقيقه او ممكن باللغه الدارجه يعني نقول عليه حساسيه في شرايين المخ بيحصل انقباض في شريان المخ نتيجه لسبب ما هذا الانقباض بيبقى مصاحب بعد كده باتساع في الاتساع ده بيبدا يحس يحس العيان بالالم لان مستقبلات الالم بتبقى موجوده في جدران الاوعيه الدمويه والالم ده بيبقى في صوره تص وبيجي طبعا في ناحيه واحده ممكن يجي في الناحيتين يتقلب من ناحيه لناحيه وممكن ياخد الإيه الراس كلها وده صداع مزمن ومش معروف له سبب حتى الان ولكن في عوامل كثيره جدا بت- بت- بتذكر تحت ايه انها ممكن تكون سبب في حدوث هذا الصداع ولكن المريض المفروض في في الم- في المشكله ديت ان هو بياخد علاج في نوعين من العلاج في علاج مسكن ل- اثناء الاتاك نفسه اثناء المو... ال- ال- او اثناء ال- ال- المشكله نفسها وفي علاج اخر بنديه عشان يقلل من حدوث هذه المشكله اللي هو بنسميه prophylactic treatment وده موجود وممكن ان شاء الله نقول لك عليه في اي وقت لو اتصلت بيا اقول لك على الدواء ده تاخده وتمشي عليه هيقلل من النوبات اللي بتيجي دي وفي نفس الوقت لما تيجي تبقى شدتها اقل باذن الله. اتفضل. آه، يا ك- اتفضل يا استاذ كريم عليكم يا دكتور اتفضل يا عم.
دكتور بعد اذن حضرتك انا ياسين ابني عمره خمس سنين وكان بيشتكي من مفاصل ورحت آه، تابعت عند الدكتور وطلب مني تحاليل عملتها له بتاعت روماتويد وروماتيزم تمام.
طلعت كلها سليمه و... آه، وعنده بس نسبه السيوله عاليه شويه
ايوه فهل دوت آه، ممكن يبقى عيب ايه بالظبط يا دكتور؟
لو هو مشكله في المفاصل بس ده غالبا حاجه تبع امراض الروماتيزم او الروماتويد وزي ما قلت لحضرتك يمكن من شويه كانت احد المتصلين برضو قال نفس المشكله هي هو ده اللي القصه خلاني اتصل بحضرتك وحضرتك قلت ممكن يكون آه، اروح لدكتور متخصص ولا حاجه و...
ايوه ايوه لان هو ده ممكن يكون في في فحوصات يا جماعه بتبقى الفحوصات دي انواع في حاجه اسمها فحص اولي كده بنعمله يعني ك screening كده عشان نعرف اذا كان في مشكله ولا مفيش بس افرض الفحص ده مش ما ما طلع ما طلعش نتيجه وانا من خلال فحص المريض متاكد ان في مشكله ما بلجا لفحوصات اخرى يعني في حاجات متقدمه قوي فحوصات بتاعه ال... بتاعه الروماتيزم والروماتويد تقدر تقول لك اذا كان في فعلا روماتيزم او روماتويد او مفيش انما حكايه ان هو فحص واحد اللي هو الفحص العادي بتاع ال ESR وال C-reactive والكلام ده ممكن يبقى سلبي ولكن في حاجات تانية ممكن ت- توصلك للتشخيص ان شاء الله اتفضل اتفضلي يا امه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
لو سمحت عندي ابني 23 سنه ايوه كان بياخد مخدر فاثر على ايده بقت فيها رعشه الايد اليمين كتير قوي قلت لي كان بياخد مخدر وايه فوديناه لدكتور نفسي لانه كان بيمر ب- بظروف نفسيه يعني تمام فكتب له برشام منوم كتير قوي ايوه وبعد البرشام قال لك يعني شويه مش كتير فانا مش عارفه اروح بيه دكتور اعصاب ولا إيه نفسي ولا ايه هو في هو نفسيته هو تعبانه بياخد كان بياخد ايه حضرتك كان بياخد البرشام اللي هو الترمادول ده ترامادول أه.
وكان وصل لكميات كبيره ايوه كان وصل لقد ايه تقريبا يعني ممكن اربعه اربع كبسولات او اربع اقراص في اليوم اربع اقراص ايوه اه طيب هو في حضرتك في حاجه اسمها مراكز متخصصه في موضوع علاج الادمان ده هو المفروض ان هو طبعا اول حاجه والله طبعا راح يا دكتور وعطوله برشام بس يعني آه.
مش يعني عايزه حد ي- هو انا مطلقه وبيدوله برشام وبيروح فانت هنا اصحاب السوق برضه هي هي وبيرجع اه تاني.
ما هو لازم حضرتك لازم حضرتك في, في حاجات اوليه كده لازم اول يكون هو مقتنع اقتناع تام طبعا ان هو مقتنع هيبطل بيقول لوحده والله تمام.
هو ملتزم كان الحاجة التانية لازم ي... لازم لازم يبعد تماما عن رفقاء السوء الحاجة الثالثة ان هو لو في امكانية لو في امكانية مادية حضرتك ممكن تحجزيه في المراكز ديت هو الفكرة كلها ان هم بيتم بيعملوا عملية انقاص للجرعة بالتدريج عشان نسحب الدواء من الجسم تمام وبنديله بعض الادوية اللي هي بتمنع آه، الأع- بت- بتقلل من الاعراض الجانبيه يعني ساعات بيح- بي- المرضى دول بيجي لهم هو الحمد لله دلوقتي ملتزم مبقاش ياخد بس تمام.
ايده فيها الرعشه لا الرعشه دي مش مشكله حضرتك اقول لحضرتك حاجه الرعشه ديت ممكن لو هو بي بيدخن تعمل رعشه لو هو حالته النفسيه مش كويسه او عنده يعني او او, أو عنده ارتباك عصبي ممكن يحصل له رعشه لو هو عنده مشكله في الغده الدرقيه ممكن يحصل رعشه لو عنده آه لو لو هو بيشرب شاي كتير او قهوه كتير كل الحاجات دي ممكن نتجنبها بس هي الرعشه دي مش قضيه يعني مش هي دي المشكله اهم حاجه ان ربنا يكون كرمه ويكون بطل الايه الحمد النشا.
لله هو- لا الحمد لله ربنا كرمه بس هي الرعشه دي بتضايقه لا بسيطة جدا الرعشة دي علاجها بسيط وسهل جدا آه، اوديه لأي دكتور أعصاب إن شاء الله هيعالجها لك مش أي مشاكل إن شاء الله إن شاء الله ما شكراً تقلقيش إن دكتور.
شاء الله لا جزاك تحت الله أمرك خير.
تحت شكراً.
أمرك سلام الله يخليك.
عليكم.
مع السلامة نسمع اتصال تاني مدام مشيرة ايوه آه، وقال لي على العمليه يا دكتور ودلوقتي انا ماشي على دكتور بيقول لي اعمل علاج طبيعي آه.
علاج طبيعي مش مريحنا خالص كل ما رايح الالم زايد يا ريت انت يا دكتور تجاوبني والكارت العمليه دي حلوه عشاني ولا صالح ليا يا ريت تقول لي يا حاجة بصي يا حاجة هو ال- ال- ربنا عرفوه بال- بال- بالرسل وبالعقل يعني ال- الطب كله عبارة عن جزئين يا إما علاج دوائي يا إما جراحي مفيش وسط ما بين الاثنين واحنا بنقول دايما ان المريض اللي عنده انزلاق غضروفي او تزحزح فقرات او او في غياب العلاج التحفظي او عدم كفاءه العلاج التحفظي واللي احنا بنتكلم عليها اللي هي من اربعه لسته اسابيع يبقى بعد كده بيحتاج لتدخل جراحي موضوع الجراحه النهارده بقت موضوع سهل جدا ونسبتها تصل الى 85 90% من التحسن والكلام اللي حضرتك سمعتيه ده كلام مش مظبوط تماما وزوجك بيقول لك الكلام ده عشان يخوفك انما هو الواقع مش كده خالص والدليل على كده انك انت حضرتك تعبانه مش قادره مش قادره تستحملي تعبانه والله يا الالم دكتور ومش عارفه اتحرك خالص لا مشجع لا وبعدين المشكله ان هو مش على قد المشكله الوقت في الوقت الحالي ان احنا عندنا آه، الم فقط لا بعد كده يبقى في تغيير او مشكله هتصيب الاعصاب وبالتالي ممكن تؤدي الى آه، ضرر جسيم م- للاسف الشديد الجراحه في الوقت ده ممكن ما تفيدكيش فانصحك طبعا انك تعملي العمليه وما تسمعيش كلام حد ماشي يا دكتور شكرا لا لا عفوا الله يخليك الاستاذ محمد اتفضل
السلام عليكم يا دكتور اشرف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل انا والله انا في السعوديه وكنت شغال شغال نجاش وفجاه كده كنت هرجع وبعد كده حصلت لي دوخه وبعد كده ودينه المستشفى ودينه برشام للسيوله وبعد كده عملت اشعه مقطعيه فجال لي فيه شبه من شبه من الجلطه وحاليا دلوقتي بجالي حوالي اسبوع بجالي 13 يوم فجاله في سفايح دمويه عندك لازم تسحب كيس دم وسحبوا مني كيس دم امبارح فحاسس النهارده كل ما اجي اوقف حاسس ان الحاله هترجع لي تاني كزي الاول وانا عمري 48 سنه مم. طبعا هو لو بعت وجابوا لي علاج من مصر هنا اسمه اسبو اسبو سيد بس هو ده اللي انا باخده وقال لي تاخد قرص تحت تحت السنه مم.
فحاسس ان الحاله بترجع لي وفي شبه تنميل في رجلي الشمال لا طبعا لا، ده علاج مش كافي طبعا المفروض تاخد علاج مكثف في الفتره ديت لان ممكن في ال... في مع بدايات حدوث الجلطه او لو احنا قلنا حتى ما هياش جلطه وانما انقباض في الشرايين ط- قد يتكرر عليك في الفتره الاولانيه فلازم تاخد علاج كويس عشان ما يحصلش حاجه ان شاء الله انما حكايه اسبوسيد لوحده يا ريت حضرتك بس تبقى تسال على تليفوني وتكلمني وانا اقول لك تاخد ايه
طيب مفيش يا ريت مشكلة.
تديله رقم حضرتك في ال- في ال control في علشان انا ال control.
هنا العلاج- العلاجات صعبه والله مفيش مشكله حاضر خد رقمي وانا ابقى اقول لك العلاج ايه ان شاء الله يا رب مفيش مشكله ان شاء الله لو حصل انغلاق في المف- المفصله العلويه ديت هيبدا العظم ده مش هيحصل له نمو على الجانبين وهيحصل نمو ل- طولي لعظام الجمجمه ويدينا حاجه اسمها scaphocephaly او scaphoid shape لل skull وال scaphocephaly ده بنحس انها عامله زي القارب او آه، زي لا مؤاخذه ال shoes نيجي لورا الموجو- الموجود اللي هو اسمه ال lambdoid suture او ال suture الخلفي دوت او المفصله الخلفيه برضك لو حصل فيها انغلاق بنأد- بتؤدي الى عدم نمو الجزء الخلفي الى الخلف وبالتالي بنلاقي ان الجزء الخلفي من ال- من الجمجمه مبطط تمام وبالتالي هنا شكل ال- ال- الجمجمه نفسه من خلال ما- من خلال معرفتنا بالحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي ده بنقدر نبص للطفل وهو داخل من خلال شكل الجمجمه اقدر اعرف بالظبط ايه المشكله فين يا ترى هل هي المشكله في آه، مفصله واحده او في اكثر من مفصله او في المفصلات كلها ده كله بنقدر نعرفه من خلال شكل الطفل طيب يا ترى ايه اللي بيسبب الكلام ده للاسف الشديد احنا مش عارفين سبب آه، آه، محدد لحدوث هذه المشكله وانما آه، المشكله دي قد تحدث اثناء الحمل وقد تحدث بعد الولاده. طيب ازاي تحدث اثناء الحمل؟ مفيش سبب معين انها تحدث ولكنها بتحدث ك- كجزء من آه، المشاكل اللي بتحدث للاطفال نتيجه للعيوب الخلقيه. اثناء التكوين نفسه حصل خطا في او حصل خلل في التكوين ده ادى الى حدوث الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه. يا ترى ايه الاسباب؟ مفيش اسباب واضحه وانما وجدوا ان الحاجات دي بتبقى بتزيد في اوضاع معينه هنقولها دلوقتي بعد ما نشوف الاتصال ده اتفضل. اتفضلي يا ام عمر آه، ممكن اقول السؤال اتفضلي قولي.
آه، بقول لحضرتك انا عندي آه، بنت عندها يعني 8 شهور ونص ايوه آه، البنت آه، دماغها لغايه دلوقتي مفتوحه رحنا للدكتور مفتوح حوالي 7 سم ونص اه عندها التواء في ال في ال في, في عقبه الرجل من بعد الركبه تمام التواء من الجنبين ال- ال- الرجلين يعني فيها التواء ولو عظم القفص الصدري فيها شويه بروز لبره مم.
الدكتور قال ان هي عندها يعني زي الكساح تمام ده قال لي ده دي كل الاعراض الموجوده عندها دي اعراض كساح والمفروض ان هي تاخد ابره وان الفا اديتها لها وبس انا خايفه وقلقانه موضوع قفل دماغها دي لانها مفتوحه فتحه كبيره جدا يعني مش دوريه واحده من قدام لا اتنين ورا بعض وهو كان اسهل ثلاث حوالي سبعة ونص طيب ام عمر بص يا ام عمر هو حجم راس الكبير ده ممكن تكون حاجه من ثلاثه يا اما الاسره نفسها حجم راسها كبير ودي حاجه وراثيه وطبعا بيبان من خلال الاسره نفسها او يكون في مشكلتين في الطفل مشكله اولانيه يكون عنده استسقاء في المخ يعني في حاجه اسمها اتساع في بطينات المخ ودي طبعا بتبان بالاشعه الايه المقطعيه لو عملنا اشعه مقطعيه ولقينا مفيش اتساع في بطينات المخ يبقى احنا بنفكر في حاجه تانية اللي هو نقص الكالسيوم او الكساح اللي قالك عليه الدكتور طبعا في وجود ال- ال- الصوره الاخرى اللي هو بيسميه pigeon che- chest اللي هو عامل زي بنسميه صدر الحمامه في الاطفال ووجود عظام الجمجمه الكبيره او حجم الراس الكبير والمشكله اللي في الساقين ده بيؤكد طبعا ان ده آه، نقص كالسيوم وهنا في الحاله دي ونقص فيتامين دي لما بياخد الاثنين الكالسيوم والفيتامين دي بيتحسن حجم الجمجمه وبيتحسن وضعك ان شاء الله فما تقلقيش الموضوع بسيط باذن الله الاستاذ عبد المنعم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ايوه السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل احنا عندنا معايا عندي طفله آه، عندها وقت سنه بالظبط تمام فكشفت عليها كذا دكتور فقال لي عندها نقص في النمو الذهني تمام
فاعطينا علاج ليها من- من- بالظبط من اربع شهور كويس فطبعا آه، في تقدم لكن ما- لحد دلوقتي ما بتعديش ما بتعرفش تعمل على رجليها يعني ما ما فيش اكلين طلعت لها ما فيش يعني قدرة على الاطفال اللي زيها ما فيش خالص امم فاعطيني ثلاث انواع علاج اللي هو تيتان ده امم وكان في واحد تاني اسمه سيتيمولاني ستيم يونان اه اه اللي هو نقص النمو الذهني ده تمام وع- وعلاج تاني اللي هو فيتامين بي فطبعا عايز آه، يعني مش عارف إيه على- على- هل تستمر على العلاج ده قال لي ثلاث شهور تاني
هو طبعا لو في نقص في النمو انا مش عارف هو مقصود بنقص النمو اللي تقصده هل النمو العقلي ام النمو الجسماني هناك فرق لا بين الاثنين لا ال- ال- هو حضرتك ما كانتش بتعرف حد خالص اه ما كانتش تقدر تحدد الشخص اللي قبلها لا امها ولا باباها ولا اخواتها ولا كده فقال لي ده عندنا نقص في النمو الذهني في العقل يعني تمام طبعا عايز اقول لك حاجه مهمه ان احنا طبعا يعني ايه لما يبقى عند طفل عنده نمو آه، تاخر في النمو ما توقعش ان هو هيعمل نفس العمايل اللي يعملها الاطفال اقرنائه في نفس السن لان هو طبيعي ان اصلا في اختلاف ما بين الاطفال بعضها وبعض يعني في طفل أيوة.
يمشي مثلا عن سنه وشهرين او سنه ثلاث شهور في طفل ممكن يتاخر لغايه سنتين في طفل ممكن آه.
يمشي بدري على سن تسع شهور مثلا ما هيش قضيه المهم ان احنا طالما في تحسن ما تستعجلش ودايما الامور عندنا بتبقى بطيئه شويه بتاخد وقت طويل فاستمر معاها على العلاج وان شاء الله ربنا ييسر وتبقى كويسه باذن الله يعني مفيش اي مش هيعوقب اي حاجه تاثيرات يعني فيما بعد كده لا اصل هو أيوة.
حتى يعني لو فرضا جدلا ان فيها اعاقه بعد كده هو مش هنقدر نمنعها لا انا ولا انت ولا هو ولا اي حد يقدر يمنعها هو الفكره كلها هو الفكره كلها طالما البنت اشعتها سليمه كل المشكله تاخر في النمو ما عملناش اشاعات يا دكتور ما خالص؟
عملناش دكتور دكتور المخ والاعصاب قال لي مش مش هنعمل اشاعات دلوقتي الا بعد ما نشوف فتره العلاج بتاعتها والله يفضل يعني يبقى عندك حاجه اسمها baseline يعني عندك قاعده تحكم عليها انك تعمل آه.
اشعه عاديه اشعه اشعه مقطعيه للبنت عشان تشوف الوضع اللي, اللي هي فيه ايه وهل في هل دي حاجه محتاجه تدخل جراحي ولا لا ولا هي مجرد ع- علاج لازم طبعا يكون في اشعه مبدئيه اتفضل حضرتك الدكتور دكتور المخ والاعصاب برضه ما رضيش يخليني اعمل اشاعه ما فيش مشكله وما رضيش مش ما بيضربكش على ايدك يعني انت حضرتك اعملها لا، عادي هو- اشعه انا قلت له لا قال لي لا مش محتاج لا لا إشاعة بص يعني.
اقول لك حاجة- حاجه انت اعملها على خال... اعملها بنفسك انت عادي اشعه مقطعيه المخ وانت بتزور قول له يا دكتور انا عملت دي اطمئنانا بس يشوف هلا مفيش اي مشكله خالص آه، ماشي الموضوع بسيط ان شاء الله ما تقلقش ماشي تمام ماشي يا تحت امرك فاحنا قلنا ممكن تحصل اثناء الايه اثناء الحمل وهنا بيبقى مفيش السبب واضح زي ما انا قلت ولكن ان في عوامل ان احنا نقول ان هي ممكن تؤدي الى حدوث ذلك يعني في ناس بتقول ان التدخين طبعا بيلعب دور كبير جدا الستات اللي بيدخنوا اثناء الحمل سواء ده تدخين ايجابي او تدخين سلبي ومعروف طبعا التدخين الايجابي اللي هو الناس اللي بتشرب اصلا آه، سجاير او بتشرب جوز او الكلام ده وفي التدخين اللي هو ال- ال- ال- السلبي اللي هي مجرد ان يبقى الزوج نفسه مدخن وهي بتبقى قاعده جنبه فترات طويله وبتستنشق ايه الدخان طبعا ده بيؤثر تماما على الحمل ممكن يؤدي الى مشاكل كثيره جدا من ضمنها الانغلاق المبكر لعظام البطن الحاجه الثانيه نقص بعض الايه ال- ال- ال- ال- انواع معينه من ال- الفيتامينات او البروتينات اللي بتبقى موجوده آه، في الطعام ممكن تؤدي الى حدوث مثل هذه المشكله تعرض الست الى اشعاعات او الست اللي بتاخد ادويه اثناء الحمل بدون استشاره الطبيب وخاصه في اول فتره الحمل اللي هو في الفتره الاولانيه من الحمل اللي هي الثلاث شهور الاولانيين من الحمل او التعرض الست لالتهابات اثناء الحمل ممكن تؤدي الى حدوث مثل هذه الايه المشاكل وبالتالي تجنب الحاجات دي كلها مهم جدا عشان نقلل نسبة حدوث الايه المشكله دي ده جانب كمان الناحيه الوراثيه وزواج الاقارب طبعا بيلعب دور في مثل هذه الامور لان ممكن تظهر حاجات مش موجوده في الاسر نتيجه لزواج الاقارب بعض ال- الكتب برضو مكتوب فيها ان آه، ممكن الناس اللي بتاكل بطاطس اللي هي البطاطس المهروسه كتير اثناء الحمل ممكن تؤدي الى حدوث مثل هذه الايه المشكله طبعا طالما مفيش سبب محدد ما نقدرش نقول ايه الناس كلها آه، تمتنع عن الايه عن الحاجات ديت 100% ولكن ان احنا بنقول كل ما قللنا وخاصه الحاجات الضاره زي مثلا زي التدخين والتعرض للاشعاع او الادويه نبعد عنها بعدا تام آه، برضو في ناس بتقول ان ال- ال- نقص الرده ممكن من الحاجات المهمه اللي بتؤدي الى حدوث مثل هذه المشكله وخاصه الناس تاكل العيش اللي هو الابيض فيه ممكن ناخد العيش اللي هو فيه رده يكون افضل ان شاء الله. طب ده الجزء اللي هو بيحصل لهم اثناء الحمل. ممكن يحصل اثناء الحمل نتيجه لعدم وجود الاشياء دي كلها ونتيجه نتيجه لوجود الطفل نفسه في موضع مش مظبوط يعني ايه الاطفال اللي هم بيبقوا آه، التوينز او اللي هم بنسموهم احنا ال- التوأم ممكن لو طفل مثلا معاه طفل اخر في الرحم ممكن طفل منهم يبقى وضعه في ال- ال- الحوض نفسه مضغوط وبالتالي بيمنع نمو او بيمنع اتساع الجمجمه في آه، مكان معين والطفل ده لما بيتولد بيهيئ لنا ان هو عنده نوع من انواع الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه ولكن بعد عمل اشعه ما بنلاقيش الكلام ده ولكن هي المشكله حصلت نتيجه للوضع نفسه وهنا في تعديل الوضع او ز- بعد ما الطفل بيتولد ممكن بسهوله جدا ان هو يرجع يعدل وضع راسه او الجزء اللي حصل فيه مشكله بعد الولاده. المشكله دي برضو ممكن تحصل بعد الولاده الاطفال اللي هم بيناموا في اوضاع مش مظبوطه مثلا الطفل بينام فترات طويله على مؤخره راسه ممكن نفاجئ ان هو عنده نوع من انواع الانغلاق ما يشابه الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه وده بيحدث نتيجه للوضع وبرضو بنقول ان احنا في مثل هذه الامور تعديل الوضع نفسه بيبقى نوع من انواع العلاج. طيب من خلال الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي لما بيحصل انغلاق مبكر لعظام الجمجمه يا ترى ايه المشكله اللي بتصيب الطفل من كده؟ اول حاجه ان هو ممكن آه، اول حاجه طبعا مهمه جدا ان مش هيحصل نمو طبيعي للمخ وده مشكله كبيره جدا هيؤدي الى حاجه اسمها ضمور في المخ وضمور المخ طبعا بينعكس على كل التص- على كل الوظائف الحيويه للانسان لان طبعا المخ فيه مراكز للحركه والاحساس والشم والابصار والسمع والعاطفه وكل ما يمكن ان تتخيله والتحكم في الجهاز الهضمي والجهاز البولي والج... كل كل حاجه موجوده لها مراكز في المخ وبالتالي لما يحصل ضمور في المخ ده بينعكس على الوظائف الحيويه للانسان دي اول حاجه الحاجه الثانيه ممكن بسهوله جدا الاطفال دول يبقى عندهم حاجه اسمها تشنجات او كهرباء زياده في المخ دي قد تحدث نتيجه لضمور المخ وقد تحدث آه، كجزء من المرض نفسه لان احنا زي ما احنا هنقول دلوقتي ان ممكن الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه يجي كحاجه مفرده لوحدها وممكن يجي كحاجه اسمها سندروم سندروم يعني ايه بيسموه متلازمه مرضيه متلازمه مرضيه بتبقى فيها اكتر من مشكله تبقى المشكله في عظام الجمجمه ومعاها مشاكل في عظام الايه ال- الوجه نفسه والفكين ومعاها مشاكل اخرى زي ممكن نلاقي الشفه الارنبيه نلاقي فيه فتح في سقف الحلق من فوق نلاقي آه طفل عنده آه آه، خروج جزء من ال- ال- آه، كيس عصبي من خلال فتحات سواء عند جزء عند قاعده ال ال ال ال الانف آه، ممكن نلاقي المشكله ان الطفل ده عنده مشاكل اخرى في الجهاز ال- ال- الهضمي او الجهاز التنفسي او في القلب او الكلام ده كله ده بنسميه جزء من المتلازمه انما الجزء الابسط اللي هو بيبقى مجرد اصابه ل آه، جزء ل- اسف لعظام الجمجمه فقط دون اي حاجه اخرى ممكن كمان الاطفال ده تبقى زي ما احنا قلنا وبقى عندهم تشنجات بقى عندهم ضمور في خلايا المخ وبالتالي بينعكس على وظائفهم الحيويه بيتاخروا في النمو ال- الجسماني بيتاخروا في الكلام بيتاخروا في الحركه بيتاخروا في كل حاجه نسمع الاتصال ده اتفضل ام اسلام السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور حضرتك انا من حوالي ست شهور كده كان في عندي الم اسفل الظهر خالص وبعدين الالم ده نزل في رجلي الشمال من ورا
اه وبعد كده دوت انا رحت كشفت عند الدكتور قال لي اعملي لي اشعه مصنع مصريه ولا ايه اه المهم انا خفت ما عملتش تمام عشان مش عايزه افتح على نفسي وكده هوت لان انا عندي سرعه ترسيب وعندي uric acid عالي في الدم اه دلوقتي يا دكتور انا حاسه ان من اول ظهري لاخر ظهري الفقرات كلها مألماني امم وعندي ايدي الشمال دي الكفه نفسها بتطلع نار بألم
طيب
فمش عارفه ده ايه
وطبعا لازم تتفحصي ولازم تعملي الاشعاعات المطلوبه لان احنا يعني آه، اسوأ حاجه ان احنا حاجه اسمها ايه المثل اللي بيقول ايه ما نفتحش على نفسنا يعني ايه ما نفتحش على نفسنا يعني طبعا ده كلام مش مظبوط ابدا ما نعملش زي النعامه اللي بتدفس راسها في التراب او في الرمل ويهيئ لها ان الكل خلاص مش شايفها لا ده غلط ان احنا المشكله الصغيره ممكن نلحقها في الاول بعلاج دوائي انما المشكله لما بتكبر بعد كده ممكن نضطر غصب عننا ان احنا نتدخل جراحيا وفي مشاكل اخرى لما بتكبر ما بينفعش معاها علاج راحه ولا علاج دوائي وبالتالي يبقى احنا فقدنا جزء كبير جدا لازم نهتم بصحتنا اكتر من كده ولازم مهم جدا ان احنا لما عندنا مشكله مفيش حاجه اسمها آه بفتحش على نفسي لا ده انا اروح واعمل اشعه واطمئن لان الصحه اغلى حاجه عند الانسان اتفضلي يا مدام هبه وانسه هبه اتفضلي كان عندي ابني كان عامل حادثة وقاعد شغال في غيبوبة ايوه فكان مع- كان عنده نزيف في المخ معلش ممكن تعلي صوتك شويه لو سمحتي عنده نزيف في المخ طف فالنزيف وقف آه.
ولسه لحد دلوقتي ما عندوش وعي الدكتور كان قايل لنا ان هو عنده آه، تلف في ال- في الخلايا خلايا الوعي بتاعته
هو عنده كام سنه هو عنده كام شهر عنده 30 سنتين 30 30 اه
ده حصل له نزيف امتى ايه حصل له نزيف امتى ساعة الحادثة على طول يعني كانت حادثه اه تمام الكلام ده بقاله قد ايه يعني بقاله شهرين هو دلوقتي لسه في الغيبوبة لحد دلوقتي شهرين اه في غيبوبه تامه ولا ولا ولا لا هو بيحرك ايديه وبيحرك رجليه ومفتح عينيه وبي- وبيكح تمام وكانوا عاملين له شق حنجري كويس
بس لحد دلوقتي لسه ما فيش اي ادراك خارجي خالص
هو آه، طبعا مش هقدر اقول لك الوضع ايه بالظبط ولكن بطمنك ان شاء الله هو القصه التحسن بيعتمد على درجه وعيه اول ما دخل وكميه الاصابه اللي حصلت ايه يعني هي مش مش مش مش, مش مشكله قوي ان يبقى في شويه نزيف في المخ ولكن مشكله ممكن يبقى مصاب معاها حصل حاجه اسمها تهتك في خلايا المخ نفسه ودي بتبقى اصابه بالغه ودي بتبان من درجه وعي الشاب ده اثناء بعد الحادثه على طول ولكن طالما الحمد لله الامور مستقره هيحصل تحسن بس هياخد وقت طويل شويه ما تقلقيش عليه يعني ممكن يستمر كمان شهرين وثلاثه واربعه بس ان شاء الله ممكن يبقى كويس وطبعا ممكن تسيب اثر ممكن لا ده هي- اللي هيحكمها آه، كميه النزيف كانت قد ايه وهل تم التدخل معاه جراحيا بدري ولا لا وهل هو كان جراحي ولا مش جراحي وهل درجه وعيه في الاول كانت آه، كانت كويسه ولا لا وهل كان معاه مشاكل اخرى في جسمه ولا لا فطبعا مو- امور عندنا بتاخد وقت طويل شويه ما تقلقيش ان شاء الله ربنا يشفيه ام خالد اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ام حضرتك يا خالد الله يخليك ازيك انا والده بقى لي تسع شهور دلوقتي ولاده قيصريه وخدت الحقن اللي هي في الظهر دي لغايه دلوقتي ظهري واجعني خالص يا دكتور اجي مثلا اوطي اغسل انفض اعمل اي حاجه على طول حاسه وجع بظهري ايوه فمش عارفه اعمل ايه هل ده طبيعي ولا ده ايه بالظبط هو مشكلة إن الناس كلها دلوقتي عندها تخوف من موضوع البنج النصفي وانا عايز بقى اقول للناس بس ان ان البنج النصفي ما عادش زي الاول يا جماعه خالص احنا كنا زمان بنستخدم ابره كانت غليظه الابره ديت وكانت ممكن اه تؤدي الى حدوث الم في الظهر انما النهارده بيتم استخدام ابره رفيعه جدا آه ما اعتقدش انها هي تكون السبب خالص واضح ان ممكن يكون عندك مشكله اخرى اصل طبعا الست بعد الحمل واثناء الحمل بقى في مشكله في العضلات بقى في مشكله في آه، في نوع من انواع الارتخاء في العضلات والاربطه وده ممكن يؤدي الى حدوث الم في الظهر فيا ريت تتابعي الطبيب عشان يعرف الوضع ايه بالظبط ان شاء الله نسمع نسمع اسماء او مدام اسماء اتفضلي
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي لو سمحت انا انا والدتي كان عندها روماتويد
يا ريت تعلي صوتك شويه يا اسماء لو سمحتي
والدتي عندها روماتويد روماتويد حضرتك ف مم.
فراحت كشفت عند دكتور ف- وكده فقال لها ان الروماتويد ده نسبته عاليه شويه وعندها نقرس وهشاشه تمام فدلوقتي هي مش قادره تحرك جسمها خالص وبتاخد العلاج والابر تحت الجلد فمفيش نتيجه خالص فمش عارفه اعمل لها ايه بصراحه بقالها قد ايه حضرتك لا بقالها ياما بقالها فتره كبيره يعني شهور ولا ايام ولا ايه لا سنين يعني سنين بقالها سنين بقالها اربع سنين بالظبط ماشيه على العلاج ومفيش اي تقدم اه مفيش اي تقدم وراحت لكذا دكتور يعني دكاتره ياما قوي
وطبعا هي عندها مشاكل كتير عندها كام سنه الاول هي عندها 53 53 سنه اه يعني عندها هشاشه وعندها روماتويد وعندها نقص اه امم طبعا هي بتاخد كل العلاج ده ما بيحصلش تحسن ومفيش نتيجه خالص مم. هي وبتاخد ما عندهاش سكر ولا حاجه لا ما عندهاش اي حاجه غير بس كانت عامله عمليه في في المخ وكده فمفيش اي تعب تاني
اه بس فمش عارفه بقى اعمل لها ايه والله يا دكتور بصراحه
والله مع يعني نغير الطبيب ونشوف حد متخصص اكتر في الروماتويد او في هي الروماتيزم راحت لكذا دكتور زي ما آه.
بتقول حضرتك وبرده اخر دكتور ده قال لها لازم الناس- الناس تمشي على الابر اللي هي تحت الجلد ومفيش نتيجه برده منها اه فمش عارفه بقى هو طبعا المشكله في امراض المناعه والروماتويد طبعا طبعا مرض من امراض المناعه ان هو ال- ال- ال- ال- الجهاز المناعه نفسه بيهاجم الجسم وبيتعامل معاه على انه آه، جه حاجه غريبه وبالتالي بيحصل ترسيبات لل- ال- ال- لانتاج هذه هذه ال- ال- الهجمات في المفاصل وبيؤدي الى حدوث المشاكل اللي انت بتشتكي منها. طبعا هي عايزه المفروض انها بتاخد معرفش اذا كانت بتاخد مثبطات لجهاز المناعه ولا لا آه، يا ريت لو ما كانتش بتاخد تاخد وده ان شاء الله يصلح لها الموضوع شويه. نسمع ام يوسف
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا بيجي لي صداع في دماغي فوق ودني اليمين تمام
وبعدين لما بنام على السرير واجي اتقلب كده ولا كده احس بدوار كويس عند حضرتك كام سنه؟
ويجي لي تنميل في رجليا وعندي الفقرة والرابعة والخامسة تعباني لما بقف كتير احس ان انا كأني مش قادرة احمل على رجلي
كام سنه يا مدام؟
ويجي لي رعشة كده في وسطي تحتاني بقول لحضرتك عندك كام سنه؟
نعم عند حضرتك كام سنه؟
عندي 60 سنة 60 سنه تمام 60 سنة ايوه طيب ماشي ماشي يا ام يوسف حاضر وكت... ورحت كشفت عند دكتور اعصاب
اه
فكتب لي على العلاج وكتب لي على حزام للظهر كويس
الحزام بتاع الظهر ده بلبسه شويه واقلعه شويه لان بيضايقني وبيخنقني
تمام ما عملكيش اي فحوصات ولا حاجه؟
نعم ما عملش فحوصات؟
انا ما عملت آه، تحاليل وكده فقال لي عندك نسبه املاح ما عملش رنين على ظهرك؟
لا عملت اشعه آه، عاديه بس عاديه لا يفضل طبعا انك تعملي رنين على الظهر عشان نعرف ايه نعم.
المشكله يفضل ان حضرتك تعملي رنين على الظهر ويفضل برضك انك انت آه، تعملي رنين على المخ عشان يشوف ايه سبب الدوخه ديت هل هي قصور في الدوره الدمويه او مشكله في الاذن الداخليه والاذن الوسطى آه، والرنين على الظهر عشان تنميل على يفضل طول في دماغي ايه صداع وتنميل في دماغي ما انا بقول لحضرتك هنا لازم نعمل رنين على المخ ورنين على الفقرات القطنيه والعجزيه ومن خلالهم هنقدر نوصل ان شاء الله المشكله فين طب شكرا ماشي ده تحت امرك نسمع اتصال ده أم محمد ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عندي التهاب في المفاصل والم في الركبه ورحت كشفت والدكتور قال لي آه، آه، عندك نقص كالسيوم وعندي خشونه في الركبه تمام ف- فكنت عاوزه اعرف يعني هو مفيش علاج للحاله دي و- و- وهفضل على برشام على طول يعني مدى الحياه ولا ايه بالظبط؟
انت عندك كام سنه يا أم محمد
عندي آه، 42 42 سنه الوزن تقيل ولا حاجه آه، ت- آه، 74 كيلو والطول كام سنتي
لا 150 طول 150 اه يعني تقريبا في حوالي 20 كيلو زياده او 24 كيلو زياده تقريبا هو ده اللي عامل المشكله ان الوزن الزياده ده بيحمل على المفصل طبعا بيؤدي لحدوث الخشونه اللي اللي هو قال لك عليها الدكتور طبعا علاج الخشونه لازم علاج مستمر واهم من العلاج طبعا انقاص الوزن لان لو آه، الامور تقدمت شويه قدام شويه وبدا يحصل تاكل للغضروف اللي هو بي- بي- مغلف لعظام الركبه نفسها ممكن يؤدي آه، في الاخر إن تنتهي بانك انت تغيري المفصل فيا ريت ان شاء الله انك تحاولي تساعدي نفسك مع العلاج انك تنقصي وزنك ده اهم حاجه أمة الله تاني ولا طيب ماشي برضو من الحاجات المهمة اللي ممكن الأطفال دول يبقى عندهم مشكلة فيها زي ما احنا قلنا إلى جانب ضمور المخ وإلى جانب التشنجات اللي ممكن يص- يصابوا بيها ممكن يبقى عندهم استسقاء في المخ ممكن الاستسقاء ده يبقى كجزء من المشاكل نفسها اللي الطفل نفسه مولود بيها مع الايه مع ال مع آه الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه ده جزء مهم جدا وهو بالنسبه للناس اللي عندهم انغلاق مبكر لعظام الجمجمه سواء كان انغلاق في جزء معين او في معظم الايه ال- ال- ال- ال- المفصلات وده لو هو مأثر على نمو المخ طبعا هينعكس بانعكاس سيء بالنسبه للطفل، الطفل ده بيبقى نموه متاخر وبيبقى طبعا عنده مشاكل كتيره جدا آه، ما بقاش طفل سوي، عنده مشكله في القراءه، في الكتابه، في ال- في التعلم عموما يعني ممكن يبقى عنده مشكله في الابصار، بيجي له نوبات تشنجات كتيره، بيبقى طفل آه، اقل في التفكير من اقرنائه، عنده مشكله في الحركه، عنده يعني بيبقى طفل معاق بمعنى اصح. في بعض الحالات اللي ممكن يحصل فيها انغلاق مبكر ل آه، جزء من ال- من المفصلات دي مش المفصله كلها وليكن مثلا المفصله الجانبيه دي او المفصله دي بس مفصله واحده فقط لا غير وعلى جانب واحد ممكن يؤدي الى خلل في شكل الجمجمه ولكن دون التاثير على آه، نمو الايه المخ نفسه وطبعا دول يبقوا اكثر حظا من الاطفال اللي هم عندهم آه، انغلاق مبكر ادى الى حدوث تاثير على الايه نمو المخ ولكن المشكله في الاطفال دول ان هم لما بيكبروا شويه بيوصلوا سن المدرسه بيحصل عندهم مشكله تانية وهي مشكله الايه المشكله النفسيه ان الطفل ده لما بيكبر بيوصل للمدرسه طبعا طول ما هو صغير ما هوش عارف اي مش مش مش عارف حاجه مش عنده مشكله لما بيوصل للمدرسه وبيبدا يدخل مدرسه بيفاجئ ان هو في اختلاف ما بين شكل راسه وراس الم... راس الاطفال المحيطين بيه وفي نفس الوقت ممكن يتعرض لبعض السخريه من الاطفال المحيطه بيه ده بيسبب له حاله نفسيه سيئه جدا ممكن تنعكس عليه في ان هو يكره التعليم ويسيب المدرسه وما يكلمش ما يكملش وتدخله في مشاكل نفسيه عشان كده بنقول ان احنا علاج المشكله ديت سواء كانت المشكله لها علاقه بنمو المخ ده مهم جدا ان احنا نعالجها مبكرا وبسرعه عشان خاطر ندي فرصه للمخ ان هو يكتمل نموه وبالتالي يؤدي وظيفته المطلوبه منه وفي نفس الوقت ان لو الناس اللي هم ما عندهمش مشكله في النمو العقلي او النمو المخ بالنسبه لهم لازم ولابد ان احنا قبل سن المدرسه نصلح لهم عظام الجمجمه علشان ما يحصل لهمش مشاكل نفسيه بعد كده للاسف الشديد بنلاقي كتير جدا من الامهات من خوفهم على الاطفال آه، يقول لك لا انا مش لازم آه، مش لازم الشكل مش مشكله عندي الشكل هو يتقبل الوضع كده آه، طبعا ده بالنسبه لك انت او بالنسبه لي انا ما فيش مشكله ده مشكله صاحب الشأن نفسه صاحب الشأن نفسه ده لما بيروح المدرسه وبيفاجئ ان الاطفال بيبصوا له بصه مش مظبوطه او بيعايروه بموضوع شكل راسه ده بينعكس عنده انعكاس سيء جدا وبيأثر على نفسيته تماما وبالتالي لازم قبل سن المدرسه في الحاله دي لازم ان انا اتعامل مع راس الطفل وان انا ان انا اصلح له الشكل بتاعها علشان لما يوصل للمدرسه يبقى ما عندوش اي مشكله ان شاء الله نسمع الاتصال ده أمة الله السلام عليكم اتفضلي عليكم السلام عليكم اتفضلي يا أمة الله آه، سؤالي يا دكتور انا عندي الفقرات بتاعه رقبتي تعبانه جدا من أيوة.
يم- من فوق فقرات رقبتي من فوق تعبانه جدا وعاملاه تعب في دماغي في في راسي من الجنوب كده ايوه آه، ما بقدرش آه، يعني رقبتي حتى انا لو نمت بقوم تعبانه ما بقدرش ان انا اثبت رقبتي كده او كده دايما بميلها شمال او يمين فتعبانه جدا المهم انا رحت كشفت مخ واعصاب والدكتور طلب مني تع... آه، آه، تحاليل حللت الغده ما شاء الله كويسه وكوليسترول ودهون طلب مني ده كله كويس تمام فالمهم وعملت اشعه قال لي بس هي المشكله في الفقرات وهي لا عامله التهابات وهي تعبانه كانت تعب في راسك ده كله اخدت العلاج و... ومفيش نتيجه خالص وانا تعبانه جدا دايما بحس بدوخه تعبانه جدا يا دكتور قول لي اعمل ايه اللي عليه
هو طبعا الام الرقبه ك- بيبقى الام كتيره جدا اسباب كتيره جدا من ضمنها ابسطها ان ممكن يبقى في مشكله في العضلات وليس لها علاقه بالفقرات تماما ممكن يبقى مشكله في النومه نفسها ان إن انت عايزه ممكن تبقى محتاجه بس تغيير النومه تفرق كتير جدا ممكن يبقى انحناء العمود الفقري نفسه في الم- م- الجزء الخاص بالفقرات العنقيه اللي هو بيبقى واخد حرف السي او حرف الايه الهلال كده زي الهلال ده ما بقاش الانحناء ده موجود وبالتالي يبقى في شد العضلات اللي موجوده حوالين الفقرات ممكن تؤدي لهذه الايه المشكله طبعا لو في انزلاق غضروفي ممكن يبقى مسؤول برضك عن كده لو في التهابات في ال- ال- الغضروف نفسه يبقى مسؤول عن كده لو في بعد الشر في اورام او او الكلام ده كله طبعا انا ما اقدرش اقول لك الوضع ايه دلوقتي ولكن ال- ال- المفروض ان انا اشوف الاشعه واقدر من خلال تقييم الاشعه اقدر اقول لك المشكله فين بالظبط لان ممكن تبقى مشكله عباره عن التهابات في المفصلات نفسها اللي هي الم- اللي بيسموها احنا المفصلات الج- ال- الصغيره بتاعه الفقرات اللي بتبقى موجوده على الخلف ودي تعمل مشكله ديت ممكن يبقى مشكله انزلاق غضروفي هو اللي عامل مشكله ممكن يبقى مشكله في العضلات يعني الاسباب كتيره لازم طبعا الواحد يشوف المريض نفسه ويفحصه ويشوف الاشعاعات بتاعته عشان يقدر يقيمه ان شاء الله نكمل في اتصال اتفضل اتفضلي يا ام اشرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي لو سمحت النبي يا دكتور بس اصبر عليا شويه في الكلام انا صابر يا حاج اتفضلي عشان خاطر انا دلوقتي المفصل بتاع ورثي لا مؤاخذه مكسور تمام
فرحت للدكتور قال لي انت يا ماما عشان الوزن بتاعك ثقيل ما ينفعش ان انت تعمل عمليه تمام
فرجلي دي اللي اللي هي اللا مؤاخذه اللي فيها الورك المكسور بنجولها وعشان بر- علاج باخده عشان اخف بنجولها انا عايزه اعرف رجلي الثانيه مش راضيه تمشي لا
تاني كده يا حاج.
يذكرك يا ابني ف- يعني قول لي انا الطريقه اعمل ايه فيها رجلك المكسوره بتنقليها
ايوه بنقولها وبمشي عليها بس الثانيه مش قادره اخطيها الا لما اتحنجك ادوس على كرسي والسرير جاري واروح دايس عليها لو سمحت انا هقفل واسكن منك من التلفزيون يا ابني جيتك من جبل ربنا طيب الله يكرمك يا حاجه اتفضلي وطبعا الموضوع بصراحه محير يعني يعني الرجل المكسوره بتتحرك والرجل السليمه لا طبعا الكلام ده مش يعني ايه ممكن يكون هي مش عارفه مين فيهم الرجل المكسوره او لو الكلام ده مظبوط يعني ده لازم تفحص يا حاجه نشوف يكون عندك مشكله ثانيه مأثره على الرجل الثانيه انما بصراحه حكايه ان الرجل المكسوره تتحرك والسليمه لا دي صعبه شويه نكمل كلامنا زي ما احنا قلنا الاطفال دول اتاثروا بطريقتين يا اما الطفل اللي هو حصل له مشكله في الانغلاق المبكر حصل له مشكله في نمو المخ وده طبعا هيبقى مشكله كبيره جدا هيبقى عنده اعاقه انما الطفل الاخر اللي هو ما حصلوش مشكله في نمو المخ ده ممكن يتاثر تاثر نفسي عشان كده الاثنين مهم جدا ان انا برضك ايه اعالجهم المرض ده بيتشخص ازاي مهم جدا ان ان ان الام تبقى عندها وعي لما الطفل يتولد انها برضو ايه من خلال شكل الجمجمه نفسه تقدر تعرف اذا كان فيها حاجه طبيعيه ولا مش طبيعيه اي حاجه تلاحظها على الطفل يا ريت انها تلجا للطبيب المتخصص وتعرض عليه الكلام ده وتقول له لان ممكن الحاجه اللي هي مش واخده يعني ممكن الحاجه البسيطه في الاول لما تلحق تبقى الامور بسيطه وسهله انما لما تتساب تعمل لنا مشكله كبيره برضو المهم جدا الست لما تنيم الطفل وهو وهو صغير لازم يبقى فيه تغير له دايما وضع النوم بتاعه ما تنيموش على عظام الجمجمه او ما تنيموش على راسه في اتجاه واحد بس عشان ما يؤديش الى حدوث الانغلاق المبكر لعظام الجمجمه اللي احنا بيبقى سببه الوضع نفسه او النومه نفسها. مهم قوي ان الطفل لما يتولد ان الام تحس الفتحه الاماميه والفتحه الخلفيه وتقريبا الفتحه الاماميه بتبقى حوالي زي عرض صابعين كده لو اكتر من كده لازم تلجا للطبيب عشان تسال وتعرف هل الحجم ده طبيعي ولا لا لانه ممكن يكون زي ما احنا سمعنا من شويه يا اما يكون استسقاء في المخ مكبر عظام الجمومه او يبقى عند الطفل ده مشكله ما نتيجه لنقص الكالسيوم ونقص فيتامين دي وده عنده الايه اللي هو الكساح اللي كانت الاخت اتصلت من شويه قالت عليه وبالتالي هنا هقدر الحق الكلام ده بدري هقدر احل المشكله للطفل ما دخلوش في مشكله اكتر من كده برضه بنشوف الجزء الخلفي اللي هو المفص... اللي هي الفتحه الخلفيه هل هي تمت تم اغلاقها ولا لا ولا, ولا لسه مفتوحه ولازم نستشير الطبيب في كل الكلام ده كله لما نلاقي حاج... راس الطفل نفسها شكله مش طبيعي والاصداره بتاعتها مش طبيعيه في الحالة دي لازم نلجأ للطبيب المتخصص واللي بيشخص الموضوع ولازم كلنا نبقى عارفين ان علاج هذه المشكلة ليس علاج دوائيا يا جماعة ولكن علاج جراحي كل الأطفال دول بنعمل لهم عمليات جراحية لإعادة تشكيل عظام الايه الجمجمة والعمليات الجراحية دي سهلة جدا بتبقى عبارة عن عمليات خاصة بالعظام فقط المخ نفسه بيبقى بغشائه كامل ما بينجيش ناحيته كل شغلنا كله بيبقى في الخارج وأفضل فترة لعلاج مثل هذه المشكلة يبقى في أول ثلاث شهور النسبة بتقل بعد كده ثلاث شهور التانيين ثلاث شهور اللي بعدهم كل ما كنا بدري كل ما كان افضل كل ما جنبنا الطفل المشاكل اللي تحدث من انغلاق مبكر لعظام الجمجمه ارجو النهارده ان شاء الله ان احنا نكون قلنا حاجه مهمه تفيد اطفالنا وتقلل نسبه المشاكل اللي ممكن تحدث للاطفال نتيجه لعدم درايتنا بمثل هذه الموضوعات وارجو ان شاء الله ان ربنا يرزقنا جميعا باطفال اسوياء وما نحتاجش للكلام ده ولكن اذا احتاجنا له ما نبخلش على الأطفال ونلجأ للأطباء بسرعة عشان يتم التشخيص والعلاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة